الأولى إصحاح خلصنا إصحاح اتنين مش كده أفكركم تاني إصحاح اتنين كان بيكلمنا عن اللبن العقلي العديم الغش وبعدين قال لنا ان احنا الكنيسة الجديدة بيت روحي كهنوت مقدس جنس مختار أمة مقدسة وشعب اقتناء وبعدين قال لنا نعيش بسيرة صالحة وسط الناس عشان لو افتروا علينا يجي يوم يسميه يوم الافتقاد يبان ان احنا ناس امناء وشرفاء واللي هم بيدعوا علينا كان كذب وبعدين شوية توصيات للخدام المقصود بيهم العبيد انه يخضعوا لسادتهم وفي نفس الوقت يحتملوا الآلام وإن كانوا مظلومين ليهم جزاء عند ربنا أما إن كانوا مخطئين فضيعوا أجرهم عند ربنا وحط لنا في الآخر المسيح له المجد كمثل أعلى وقال لنا ما تنسوش إن المسيح له المجد نفسه إذ شتم لم يكن يشتم عوضا يعني كان يتشتم وما يردش وإذ تألم لم يكن يهدد يعني يتوجع وتألم لكن عمره ما يرد حتى بالتهديد وقال حمل نفسه خطايانا في جسده على الخشبة كي نموت عن الخطايا فنحيا للبر الذي بجلدته شفيتم يعني بجراحاته شفيتم لأنكم كنتم كخراف ضالة لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها معنى جميل ومأخوذ عن العهد القديم لما يقول في أشعياء كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا يعني كل واحد فينا زي غنم شردة كده مشي في حاله تايه لكن اتحط على المسيح كل أسامي الغنمات الضالة و ولما شال خطاياهم رجعهم إلى نفسه كراعي حقيقي إصحاح ثلاثة تاخدوا بالكم علمنا بطرس دخل دلوقتي في السلوكيات المسيحية فقال لنا العبيد المفروض يخضعوا لساداتهم احنا كلنا المفروض تبقى سيرتنا حسنة محدش فينا يغلط لكن نسمح ان احنا نتظلم لان لنا اجر لو اتظلمنا اه هيكلم بقى الستات كذلك كذلكن أيتها النساء كن خاضعات لرجالكن لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة كذلكن أيتها النساء كنا خاضعات لرجالكن كنا حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة أول وصية تتقال للسيدة إنها تسمع كلام جوزها ودي حكمة من الكنيسة لأن دي أهم وصية تصون البيت ويمكن النهاردة أكتر وصية الستات مش بيحبوها اخضعنا لرجالكن كما للرب يقول كده بولس الرسول بطرس يقول نفس الكلام متفقين على الحكاية دي كنا خاضعات لرجالكن وطبعا معلمنا بولس يستفيد في شرحها ويقول كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء أيضا لرجالهن في كل شيء خضوع المرأة لجوزها خضوع حب مش خضوع هوان خضوع احترام ان هي تسلم القيادة لرجلها لان ده خطة ربنا ونظام ربنا كده وزي ما الراجل بيطالب انه يكون حنين ومحب لزوجته هي تكون كمان خاضعة لجوزها وعلى قد الكلمتين دول لو استقاموا الأسرة المسيحية تبقى قوية جدا مجرد كلمة واحدة للراجل كن حنونا عليها وكلمة واحدة بس للست كوني خاضعة له يعني لو نسيوا كل الرجالة التوصيات اللي في الدنيا ليهم في حياتهم الزوجية ما ينسوش الكلمة دي كن حنونا عليه ولو السيدات أهملوا كل الوصايا المفروضة عليهم مش مفروض ينسوا الكلمة دي كوني خاضعة له لأن ده مفتاح الحب في تعبير لذهبي الفم يقول أنه تعبير الحب عند الرجل هو الحب هو الحنان والاحتواء وتعبير الحب عند المرأة هو الخضوع والطاعة لكن هي في الح- في النهاية لغة حب هو بيحب وهي بتحب لما المرأة تبقى مش عايزة تسمع كلام جوزها غالبا ورا الكلام ده في نوع من الكبرياء لأنها شايفة نفسها أحسن منه أو بتفهم أكتر منه أو أو أو ومش معنى انه مطلوب منها تخضع لجوزها ان جوزها ما يعرفش يقول لها حاضر ولا مر لا الكنيسة ما قالتش كده لانه في مو- في افسس قبل ما يقول الرجالة الستات يسمعوا كلام جوازهم قال اخضعوا بعضكم لبعض طب ما انت بتقول لابنك احيانا حاضر هي صعب انك تقول لمراتك حاضر مش صعب لكن تظل القيادة للرجل كما ان المسيح الرأس والكنيسة جسده الراجل هو الراس ومراته جسده فتظل القيادة للرأس نظام ربنا كده فما ينفعش نخالف نظام ربنا طبعا النهاردة بيطلع أنظمة كتيرة وابتكارات كتيرة و- وبدع كتيرة لأن العالم بينحرف عن ربنا وكلكم عارفين ان اكتر حاجة مهددة في العالم النهاردة فكرة الاسرة فكرة الفاميلي دي ابتدت تتوه النهاردة العيال طالعة مش عارفة ابوها من امها ومش عارفة اي انتماء وكل راجل اتجوز كذا مرة و... و... ويفتخرنا السيدات ان هم مطلقات وحاجات غريبة جدا في العالم ده العالم اللي حسب ابليس لكن خطة ربنا من البدء خلقهما ذكرا وانثى لهذا يترك الرجل أباه وأمه يلتصق بامرأة ويكون الاثنان جسدا واحدا وليس بعد اثنين والذي جمعه الله لا يفرق إنسان خطة ربنا والخروج عن خطة ربنا معناه تعب وانهيار وعدم سلام و- واسألوا أي حد خالف ال- السيستم هل عاش سعيد مش ممكن كنا خاضعات لرجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء حكمة كبيرة من معلمنا بطرس في رجالة تيجي تكلمهم عن ربنا ما ي- ما يسمعوش طب الراجل اللي ما بي- ما بيسمعش الكلمة ده هل له رجاء لينا رجاء في خلاصه ده ولا ملوش حل إذا كانت مراته إنسانة تقية وخاضعة له ووفية وملتزمة ومحبتها كبيرة ونفسها طويل يربح بسيرة مراته حتى لو لم يربح بالكلمة شوفوا خضوع المرأة ممكن يعمل ايه ياما ستات تشكي من جوازها وطبعا غالبا الزوج هنا في الحالة دي مش متدين لان هو لو انسان روحاني حقيقي هيخاف على مراته ويراعي شعورها لكن ايه رأيك ان انت كزوجة امينة بجهادك وكفاحك وطول بالك واحتمالك وصبرك وامانتك مع جوزك انت هتكسبيه هترجعيه لربنا هتنقذيه من جهنم ده دور مش بسيط لو كل مرأة بدل ما تيجي تشكي من جوزها تتصور انه ده خدمتها الاساسية طول حياتها وانها عاوزة تربحه للملكوت ب- ب- باحتمال وبصبر وتشيل الصليب عشان توصل جوزها السماء آه، ده اكيد ليها اجر كبير قوي في السماء ومن يوم الكنيسة الاول الحكاية كده ان بعض الرجال لا يربحون بالكلمة ولكن يربحون بسيرة النساء بدون كلمة لان مفيش ست مش بتأثر في جوزها مهما كان الزوج عنيد ومتكبر ومتجبر وقاسي وماشي بدماغه مفيش حد بيأثر في الراجل أكتر من مراته إذا كانت إنسانة تقية وديعة متواضعة حكيمة نفسها طويل تحتمل ما تطلعش سر جيتها بره تربح تربح جوزها للملكوت ويأتي يوم حتى لو طالت الأيام يعترف هذا الزوج بفضل امرأته عليه واحدة تقول طب واحنا ايه الغلب ده كله السنين دي كلها احنا مش باصين على الكام يوم بتوع الارض احنا باصين على الابدية مش هت يعني فرحتك ان انت تدخلي السماء وانت كمان خلصتي جوزك لانه اكيد كان في يوم حب بينك وبين جوزك لما تربحي زوجك دي حاجة كبيرة قوي ما فيش حد يأثر في الراجل زي مراته وعشان كده كل ست مسؤول عن جوزها صحيح احنا بنقول ان الكاهن إن الر- الرجل هو كاهن الأسرة آه صحيح لكن كتير ما يكون الراجل غفلان عن دوره وبعيد عن ربنا طب مين اللي يكسب الجولة الزوجة تراعيه وتراعي ابنها وأولادها لغاية ما تخلصوا يحكى عن زوجة أم أغسطينوس إن كان جوزها وثن وكان فظ الطباع جدا قاسي جدا وكانت هي حكيمة جدا تبكي يوميا بالسنين عشرات السنين على جوزها وابنها الاثنين وثنيين وطالع الولد ملحد مش بس ملحد فيلسوف في الإلحاد أغسطينوس في الأول وكان غرضه يهد الكتاب المقدس يعني دخل تحدي كده لأنه دماغه كبيرة عاوز يهد ويشرك الكتاب المقدس لغاية ما الكتاب غلبه كسبت أغسطينوس وصار أغسطينوس قديسا وأسقفا ومن أكبر كتاب التاريخ ومفسري الكتاب وكسبت جوزها على آخر أيامه واعترف بفضلها والاثنين اتعمدوا بصلواته وصارت القديسة مونيكا مثال للأم والزوجة اللي تحتمل وتحتمل وتحتمل لآخر العمر لغاية ما تدخل السماء وشايلة جوهرتين كبار جوزها وأولاده إن كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة في ست تيجي تقول يا ابونا تعال افتقد جوزي ابقى عاوز اقول لها ايه انت اشطر مني انا هقول له كلمة بس انت سيرتك معاه وقدامه اقوى كتاب قال كده يمكن ما يسمعش الكلمة احنا مش هنبطل نتكلم لكن يمكن ما يقبلش لو ما قبلش هتفضلي مراته وهتفضلي شاهدة يوميا قصاده بالحياة المقدسة بالصفات الحلوة ممكن تغلبيه ملاحظين سيرتكن الطاهرة بخوف طبعا في الحالة دي هتكون المرأة لها سيرة طاهرة في خوف الله هنا مقصود بخوف يعني ايه يعني المرأة التقية فيها خوف ربنا كل تصرف يبان عليها انها بتخاف ربنا ما بتعرفش تكذب ما بتعرفش ترائي ما بتعرفش تغلط ولا تكن زينتكن الزينة الخارجية من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل إنسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير السمن الفصل ده بالذات بطرس الأولى ثلاثة بيتقري كتير في القداسات كل ما تيجي سيرة قديسة أو شهيدة في السنكسار غالبا ده بيبقى كاثوليكون اليوم لأن الكنيسة لقت أن الفصل ده من أحلى الرسائل للمرأة من أقوى الرسائل الروحية للمرأة في الكنيسة بطرس الأولى ثلاثة ففي كل ما تيجي سيرة قديسة أو شهيدة يكون عيد مثلا للست دميانة أو كده تلاقوا غالبا قراية الكاثوليكون يعني فصل الرسائل بتاع الجامعة من بطرس الأولى ثلاثة الحتة دي وكأن الكنيسة عاوزة تعلمنا مبدأ مهم كل الستات بيحبوا الزينة يتزينن يتجملن دي طبيعة في المرء أكتر من الراجل يعني الكل يحب يتجمل لكن يمكن الراجل يتجمل بأعماله بشخصيته بعضلاته لكن يمكن أقل منه بالمنظر والشكل أما المرأة فشكلها وزينتها تشغلها فهنا الكتاب بيعلمنا مبدأ مهم ان الزينة الخارجية مش مطلوبة ومش صح ننشغل بيها فيقول لا تكن زينتكن الزينة الخارجية يعني عاوزة تتجملي طب وماله المبدأ نفسه مقبول تجملي وتزيني لكن مش بالزينة الخارجية اللي من اشكالها بقى ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب مش معنى كده محدش هيلبس ثياب او مش هيلبس ذهب مش القصد ال- الحرف لان لو حرف يبقى ما حدش يلبس ثياب ازاي ما ينفعش لكن مقصود بيها الانشغال الزائد بشكل الشعر والذهب والثياب دي كلها زينة خارجية بطالة بل زينة الروح الوديع الهادئ العديمة الفساد هنا بس العربي جايب الصفة في الأول العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ يعني الأجمل من الزينة الخارجية أن تبقى روحك مزينة بالوداعة زينة الروح الوديع روحك مزينة بالهدوء وهذه الزينة زينة الوداعة وزينة الهدوء عديمة الفساد كأنه بينبهنا بطريقة كده مهذبة ان مهما لونا وزينا من بره في الاخر الحكاية واصلة لايه فساد هذا الجسد اللي بنجمل فيه في الاخر بعد يومين من انتقاله محدش هيقدر يشم ريحته مش كده ما هي دي حقيقة هنقعد نجمل ونلون فيه كتير ليه واحنا كلنا متأكدين انه ما يستاهلش هذا الاهتمام الزائد لكن العديم الفساد الذي لا يفسد ابدا هو الروح نفس الانسان لا تفسد لا تنتهي طب يلا نزين انفسنا الست تزين نفسها بايه بروح الوداعه المرأة الوديعة جميلة في نظر الله جدا وصدقوني جميلة في نظر جوزها وكل من حولها المرأة الوديعة هو اختار كلمة كبيرة قوي لأن كلمة وداعة دي فيها كل حاجة فيها تواضع فيها صبر فيها بشاشة فيها بساطة فيها صدق فيها لسان حلو فيها كل حاجة كلمة وديعة دي فلما تكون المرأة وديعة أو روحها وديعة تبقى مزينة فعلا تبقى جميلة في نظر الله أولا وكمان في نظر الناس لأن أي إنسان يتكلم أو يتعامل مع امرأة وديعة هيشعر بارتياح بصدق هتبقى جميلة في نظر الكل شوفوا كمان الوداعة لها جمال ولا يعسر يعني ايه يعني المرأة الوديعة تشد الناس كلها ليها لكن تشدهم بطريقة مقدسة محدش يعثر منها محدش ينجذب إليها انجذاب شهواني يعني. أما الزينة الخارجية إذا جذبت الأنظار هي بتجذبهم إلى خطية هي تعثرهم يبقى هي بتغلط لأنها مشغولة بزينة خارجية وبتغلط اللي بيشوفوها بعثر أو شهوات وحاجة شغلانة وحشة أما زينة الروح الوديع الهادئ تبقى مزينة أمام الله ومزينة أمام الناس وتكسب رضا ربنا وتكسب الناس لربنا وتبقى حاجة كبيرة قوي زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن يعني انت هتحطي زينة بايه بعشر تلاف جنيه ايه رأيك بقى ان انت لو اشتريتي شوية وداعة من ربنا قدام ربنا يسوى ملايين لو انت عندك شوية وداعة قدام الله كثير الثمن من حكمة معلمنا بطرس انه بيستخدم الالفاظ اللي تناسب الزينة الزينة دايما غالية او يعني مكلفة فبيقول اهي فعلا مكلفة بس قدام ربنا بقى غالية او الزينة الروحية عشان كده نسمع في المزمور عن زينة العذراء ام النور يتقال عليها كل مجد ابنة الملك من داخل هي زينة الروح مزينة بأنواع كثيرة بس برضه من داخل ما نلاقيش صورة العذراء أبدا لابسة ذهب ولا حاطة مكياج لكن لازم وش العذراء فيه هدوء فيه وداعة قدام الله كثير الثمن لأنه روحها جميلة قدام الله كثير الثمن لأن ربنا اختارها عن الكل آه يقول كمان إنسان القلب الخفي يسمي الحكاية دي كلها اللي هي الروح الإنسان الوديع يسميه إنسان القلب الخفي كأن الواحد فينا إنسانين إنسان خارجي وإنسان داخلي إنسان خارجي باين في صوته وفي شكله وفي لبسه وإنسان داخلي هو إنسان القلب إنسان الداخل إنسان الخفاء هو ده اللي يشغل ربنا أكتر الكلام ده اتفق تماما مع تعليم ربنا يسوع المسيح لما كان بينقض بشدة الفريسيين قال لهم تشبهون القبور المبيضة من الخارج ومن الداخل مملوء عظام نجاسة يعني لما تشوف قبر شيك كده كله رخام من بره ممكن تنبهر بجماله بس انت عارف جوه في ايه جوه في شوية عظم وريحة صعبة ادي القبر ساعات الواحد يبقى كده رخام ملون من بره لكن من جوه عظام نجاس وينتهي المسيح في الحته دي ويقول أيها الفريس الأعمى نقي أولا داخل الكأس والصحفة حينئذ يظهر خارجهما أيضا نقيا يعني لما الإنسان يتجمل من الداخل حتى بره يتجمل والآباء يقولوا كده لما الإنسان تبقى نفسيته هادية وقلبه واسع ومحب للكل ومتواضع تلاقوا وشه حلو تلاقوا فيه بشاشة عليه من بره لأن الداخل ينضح على الخارج لكن الخارج ما يغيرش في الداخل حاجة مهما تجمل الإنسان من بره مش معنى كده أنه نظف من جوه حاجة لكن لو عرف يتجمل من جوه حتى بره كمان بيبقى جميل الآية دي مهمة أنا بكرر فيها لأنها مهمة في زماننا أنا صدقوني بيصعب عليا جدا لما أقف في فرح والاقي الستات والبنات بتوعنا داخلين في الكنيسة لابسين لبس معصر ومش فارق معاهم ان هم قدام المذبح ومش فارق معاهم حضور الملائكة ومش فارق معاهم حتى اخواتنا غير المسيحيين اللي جايين بوقار يحضروا ومش فارق معاهم ان ده سر بيحل فيه الروح القدس سر مقدس ومش فارق معاهم ان هم جايين يصلوا اساسا ويسجدوا ويتخشعوا وينادوا يا رب ارحم عشان البيت الجديد ده اللي بيتولد يبقى بيت حلو وبيت سعيد كل ده مش على بالهم وجايين عرض ازياء وجايين يضحكوا في الكنيسة ببقى الواحد حزين يعني يبقى عاوز يفرح لولاده اللي بيتجوزوا مش عارف يفرح بسبب منظر الشعب شيء مخجل ولما عملنا أسرة تخدم على الباب يقولوا للناس يا جماعة معلش بيت ربنا غطوا كتافكم أو كده يتعرض هؤلاء الخادمات دول لكثير من النقد وال... والاعتراض ده احنا بنستر عليكم قدام ربنا ده احنا بنغطي على خطية انتم مش واخدين بالكم منها ده احنا بنشجعكم على احترام بيت ربنا وتلاقي الناس تعترض بشدة وما يعجبهاش ما يعجبهاش ليه لان هم عاوزين كده عاوزين زينة خارجية مش عاوزين زينة داخلية مش عاوزين رضا ربنا اساسا ولا على بالهم رضا ربنا هم عاوزين رضا الناس طب هو اللي عاوز يرضي الناس ده عمره ما هيرضي ربنا ابدا انسان القلب الخفي في العديمة الفساد زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن فإنه هكذا كانت قديما النساء القديسات أيضا المتوكلات على الله يعني بيحط قدام السيدات قدوة من التاريخ تاريخ الكتاب فبيقول طول عمر القديسات اللي نعرفهم المتوكلات على الله لأنه من أفضل الفضائل في الست أو المرأة إنها تكون متكلة على ربنا مسلمة لربنا يزين أنفسهن خاضعات لرجالهن وهنا يدينا مثل كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها صانعات خيرا وغير خائفات خوفا البت يعني ايه الكلام ده يقول بصوا لأمنا سارة أمنا سارة دي مهمة في التاريخ ليه لأن كما أن إبراهيم أبو الإيمان وكلنا ننتسب ليه لأنه آمن إبراهيم فحسب له برا وصار كل المؤمنين أولاد إبراهيم من منظور الإيمان صارت سارة شريكة أبونا إبراهيم أم لكل المؤمنات اللي هيتوكلوا على ربنا ومثل أعلى لكل القديسات اللي هيشاركوا جوازهم طريق الملكوت طيب ايه الحاجات الظاهرة في حياة أمنا سارة ان كانت تنادي على أبونا إبراهيم يا سيدي وكانت حتى لما تقول في قلبها تقول سيدي قد شاخ يعني يوم ما تعثرت من قولة انها تولد وهي عجوزة قالت في بالها أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ حتى في سرها لما تنادى ابونا ابراهيم تقول ايه تقول سيدي مش تقول اي كلمة وحش لانه ما نعرفش اللي في السر بيحصل ايه لكن دي امنا سارة حتى في سرها في داخلها بتحترم جوزها تحترمه جدا سارة دي اعتبرت هذه الفضيلة فضيلة جميلة جدا في حياتها زينة لنفسها فمعلمنا بطرس بيقول اتعلموا من امنا سارة اذا كان خضوعها لجوزها زينها كل الزينة دي قدام ربنا واتكالها على ربنا خلاها أم لكل الأجيال طب احنا السكة مش صعبة نؤمن بربنا ونتكل عليه ونخضع للرجال كما كانت سارة تطيع إبراهيم داعية إياه سيدها التي صرتن أولادها هنا بينبه الستات المؤمنين خلي بالكم سارة تحسب أم اليهود نسبا جسدا لكنها تحسب أمنا بالإيمان والمسيح له المجد أبطل أو نهى ونفى علاقة اليهود بابونا إبراهيم لما تقروها في حنة 8 قالوا له نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط قال لهم لو كنتم ولاد إبراهيم كنتم تعملوا أعمال إبراهيم ولكنكم أولاد إبليس وأعمال أبوكم بتعملوها فالمسيح له المجد نفسه كسر هذا الانتماء لابونا إبراهيم انتماء اليهود وقال لهم لا إبراهيم ما خلفش ناس بالمنظر دول والله قادر أن يقيم من الحجارة أولادا لإبراهيم يعني الحجارة قلبها أحن منكم الحجارة تطلع ولاد لإبراهيم وانتم مش نافعين تبقوا ولاد إبراهيم لكن مين ولاد إبراهيم كل اللي آمنوا بالمسيح على مثال إيمان إبراهيم ودي شرحها بولس بالتفصيل في روميا أربعة وفي غلاطيا صرتن أولادها صانعات خيرا غير خائفات خوفا البتة شوفوا حط كذا فضيلة في المرأة دلوقتي أول فضيلة اختارها للزوجة إنها تسمع كلام جوزها تخضع لجوزها تاني فضيلة تنشغل بزينة الروح مش زينة الخارج ثالث فضيلة قال تتكل على ربنا في كل حاجة متوكلات على الله رابع فضيلة قال صانعات خير يعني المرأة الفاضلة تتزين بالوداعة والهدوء وتبقى شغلها شاغل تعمل خير مع الناس مع الجيران مع القرايب مع الحبايب مع القريب مع الغريب حياتها صنع الخير لأن ساعات الراجل يبقى مشغول في شغله وتكون الست فرصتها أكبر في عمل الخير يعني أنا ملاحظ إن اللي بيخدموا معانا في العشوائيات 70% سيدات لأن ظروفهم أفضل وقتهم ملكهم أكتر طب ما دي حاجة كويسة صانعات خير غير خائفات خوف البتة المرأة عادة الخوف أقرب لقلبها من الرجل فضيلة المرأة ألا يعرف الخوف مجال لقلبها أبدا من الفضائل في المرأة أنها ما تكونش بتخاف ما تكونش بتخاف دي معناها إيه عندها إيمان قوي لما تيجي تخاف على أولادها زيادة تقول ربنا هيحميهم تخاف من بكرة زيادة تقول بكرة ربنا موجود تخاف من المرض تقول المرض هيعمل فينا ايه احنا في ايدين ربنا تخاف من الفلوس تقول الفلوس ايه ده ربنا غني كل ما يجي لها خوف تطرده بايمان وترفضه لانها غير خائفة خوف البتة مفيش خوف في حياتها ابدا لكن الست بطبيعتها ممكن تتزحلق وتخاف من حاجات كتير قوي والخوف يخنق ويجيب قلق ويجيب كآبة ويجيب نكد بينما الإنسان اللي عنده إيمان حلو بربنا غير خائفات خوف البتة البتة مفيش خوف في حياته مهما ضاقت الظروف مهما تعثرت الأمور مهما الحكاية زنقت مفيش خوف ليه ولاد ربنا أمهم سارة كده شوية توصيات حلوين للسيدات يا ريت كل سيدة تاخد من كلام معلمنا بطرس شوية فضائل من الحلوين إما زينة الداخل أو الخضوع للرجل أو الاتكال على الله أو صنع الخير أو عدم الخوف كذلكم أيها الرجال ابتدى بالستات عشان يطمن الراجل انه ايه هيطلب من الست مراته تسمع كلامه بعد كده يستلم الراجل وقال له لا بص بقى انت همك اكبر كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف الفطنة يعني الحكمة يعني هتعيش مع مراتك خليك حكيم خليك فاكر دايما أنها أضعف أضعف نفسيا أضعف جسديا وقد تكون أضعف روحيا بطبيعتها كده تكوينها كده تميل انها تكون معتمدة عليك اسكن معاها وخليك واعي للحكاية دي انك انت الاقوى وبالتالي انت المسؤول اكثر وده فكر الكنيسة يعني ايه الراجل رأس المرأة مش مركز الحكاية مش مركز دي مسؤولية مسؤولية أكبر هو مسؤول عن مراته أكثر ما هي مسؤول عنه فيقول كونوا ساكنين بحسب الفطنة مع الإناء النسائي كالأضعف مش معنى ان هم اضعف ان الراجل يحتقرهم بالعكس لو في حب يبقى دايما الاضعف هو اللي محتاج حنان اكتر واهتمام اكبر ادي الفكر كونك دريان انه ده اضعف وانت بتحبه يبقى تهتم بيه اكتر معطينا اياهن كرامة لألا واحد يفتكر حكاية الاضعف يبقوا اقل كرامة ابدا معطينا اياهن كرامة كالوارثات أيضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم يعني حط مبدئين مهمين قوي منتهى الحكمة الراجل يعامل مراته أولا كأنها أضعف فدايما هو اللي يشيلها مش هي اللي تشيله هو اللي يراعيها أكثر ما هي تراعيه لأنها أقل قوة في الاحتمال في الظروف في كل حاجة نمرة اتنين ده مش معناه أبدا يقلل من كرامتها بالعكس يديها نفس الكرامة اللي يديها لنفسه لأنها هي هتورث زيها زي السماء شوف الكرامة جاية من فين الكرامة جاية من أنهم السيدات هيورثوا معانا السماء زينا زيهم بالظبط فالقيمة الأبدية لينا واحدة قيمة الرجل هي مساوية لقيمة المرأة لأنها تساوي دم المسيح اللي اتدفع في ده واتدفع في ده ولأنها تساوي مركز في السماء هنا وهنا فإذا كان الرجل له مكانة في السماء والست في مكانة أقل كنا نقول كرامة المرأة أقل لكن إذا كانت أعلى مكانة في السماء لامرأة فبالتالي نعطي كل الكرامة للمرأة أعلى مكانة في السماء العذراء أم النور كل الرجالة بيتشفعوا بالعذراء فبيقول معطينا إياهن كرامة دي كلمة مهمة قوي إن الراجل يدي مراته كرامة يكرمها يحترمها يعاملها بكرامة من منطلق روحي مش بس من منطلق إنها شريكة حياته ده منطلق إنساني رائي إنها شريكة حياته عاشت معاه أيام صعبة وأيام حلوة ده لوحده دافع إنه يحترمها دائما لكن بالأكثر إنها هتورث معاه السماء هتقعد جنبه في الملكوت جنب المسيح ان ليها كرامة كبيرة عند ربنا نفسه هيديها مكان عن يمينه ازاي انت كجوزها ما تكرمهاش كالوارثات ايضا معكم نعمة الحياة لكي لا تعاق صلواتكم شوفوا حكمة هذا الرجل الشيخ برضه بطرس الرسول هو عارف انه لما يكون الراجل شادد مع مراته ما يعرفش يصلي وهي ما تعرفش تصلي فلو الراجل دايما بيحتوي مراته كأنها أضعف ويحترمها ويكرمها لا يمكن يحصل مشاكل مش هيحصل شد ابدا وبالتالي لن تعاق صلواتكم سلام البيت المسيحي ضمان لاستمرار الصلاة الشيطان اليومين دول عمال يهز البيوت ليه عشان الصلاة تروح لان هو اللي مزعف مراته متخانق معاه يعرف يصلي ازاي وهي هتصلي ازاي كويس خلي الصلاة تطلع من حياته عشان يلعب بيهم براحته بعد كده عشان كده احنا العلاج الاساسي في كل المشاكل الزوجيه نقول لهم ايه اخذوا الشيطان وقوموا صلوا وصلوا سوا ولازم تتحدوا الشيطان وتصلوا وعشان هتصلوا لازم تتصالحوا مش مهم مين غلطان مش مهم مين عمل ايه المهم ان احنا نقوم نصلي لان غرض الشيطان ان يعوق صلواتنا لانه عارف ان راس مالنا كمسيحيين هو الصلاه حياتنا الروحيه وعبوديتنا مرتبطه بالصلاه لو عرف يعطل الصلاة ضيع الأبدية وإحنا سامحوني مغفلين عمالين نضيع في صلوات وندخل في مشاكل ومهات طب ليه ده الحكاية بسيطة الراجل يعامل مراته كإناء أضعف ويعاملها بكرامة يعني فيها حنان وفيها احترام الدنيا هتمشي والنهاية كونوا جميعا متحد الرأي وحس واحد ذوي محبة أخوية مشفقين لطفاء يعني اخر حاجة او ملخص الكلام كونوا جميعا متحد الرأي برضه المشاكل دايما تبقى رأيي ورأيك ما الاشطر اللي يدور على وحدة الرأي يعني إذا رأيت أن امرأتك متمسكة المرة دي برأيها وحدة الرأي أهم كتير قوي من رأي مين يمشي خلاص ارضيها كويس قول لها أنا معاكي في رأيك وخليكم اتحد الرأي هتلاقي سعادة وسلام في بيتك انت كمان لما تلاقي جوزك متشبث برأيه مش شطارة تثبتي رأيك الشطارة تبقى واحد في الرأي وقولي له خلاص الحق معاك حتى لو مش مقتنع وافرض مشيتوا مشوار ورجعتوه وطلع كان معاكي حق طب ما حلو يقول لك كان معاكي حق ما خسرتيش كتير لكن تعندي وتتسلفي وتقولي هو مش فاهم وهو مش بيعرف طب وبعدين كده يبقى مش متحد الرأي كده دخلنا تاني على إعاقة الصلب كونوا جميعا متحد الرأي بحس واحد ذوي محبة أخوية ده مع الكل بقى لأنه طبعا اللي بيعرف يخلي بيته هادي بيقدر يسالم كل الناس كمان فبيحب كل الناس ومين ما بيقعد مع الناس ما بيحبش الشكل بيحبش الاختلاف الخلاف مشفقين لطفاء كلها فضائل روحية غير مجازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل بالعكس مباركين عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة بيقول كلام سهل وصعب سهل لأنه هي قواعد احنا عارفينها وحفظناها وسمعناها مئة مرة لكن ما زالت محل التنفيذ وأغلبنا مش قادر عليها غير مجازين عن شر بشر ما تجازيش اللي بيعاملك بشر بنفس الشر هو قصد بيك شر انت ما تعاملوش بالشر ليه ما تعاملوش بالشر لانه لو عملت بالشر يبقى جواك شر انت خليك شبه المسيح ما تعرفش غير البركة ما تعرفش غير السلام ما تعرفش غير الخير لا يغلبنك الشر اغلب الشر بالخير ليه لانه ما عندكش غير كده ما عندكش اسلوب تاني غير الكلمة الحلوة للي يستاهل واللي ما يستاهلش ما عندكش اسلوب تاني غير عمل الخير اللي يستاهل واللي ما يستاهلش ما عندكش قلب تاني غير قلب بيحب ما عندكش قلب بيكره لما تكون شبه ربنا هتعرف تقول غير مجازين عن شر بشر وعن شتيمة بشتيمة ما هو سهل جدا ان واحد يسمع شتيمة يرد بشتيمة لكن هو الاقوى والاجمل والاصعب والافضل والاحلى والأمثل والأقرب لصورة ربنا يسوع له كل المجد هي أنك تسمع الشتيمة ولا ترد بشتيمة نشتم فنبارك وهنا يقول الشتم لم يكن يشتم عوضا مضطهد فنحتمل يفترى علينا فنعز بل بالعكس مباركين يعني لما حد يأذيك بحاجة باركه باركه دي بقى ايا كان بالكلام بالعمل بالبشاشة بالتصرف الهادي قدم له بركة عبد الإساءة اللي قدمها وهي هيحصل ايه عالمين أنكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركة أنت لما تدي بركة تورث بركة يعني لما تبارك أخوك اللي بيظلمك ربنا يقول لك أديك كل البركة لكن لما تظلم اللي بيظلمك أو ترد الإساءة بإساءة مالكش بركة عند ربنا تاخد ايه من ربنا ولا حاجة ما تقدرش تورث حاجة من ربنا ما بقتش شبهه ما بقتش تبعه لكن انت لو احتملت وسامحت وقبلت وقدمت خير في وقت مش سهل ترث بركة والبركة دي ملهاش ثمن البركة دي يعني اكيد كلكم دقتوا يعني ايه كلمة بركة بركة يمكن في الصحة في الاولاد في السلام والأهم من ده كله بركة أنك تبقى مع ربنا إلى الأبد لأن من أراد أن يحب الحياة هيراجع معانا كلمة في مزمور بنقوله في صلاة الساعة الثالثة كلمة كده كلها حكمة تقولها حتى صدقوني للإنسان غير المسيحي حكمة حكمة للأيام فيقول لأن من أراد أن يحب الحياة حب الحياة ده حاجة كويسة إن الواحد يبقى مقبل على الحياة وعاوز يشوف أيام حلوة ويرى أياما صالحة يعني واحد عاوز يعيش أيامه في هدوء ويعيش أيامه هادية وأيام فرح دي رغبة إنسانية عند الكل فصاحب المزمور زمان يقول له إيه كفف لسانك عن الشر عاوز تعيش أيام حلوة خد النصيحة دي كفف أو كف لسانك عن الشر اوعى إيه تجيب كلمة وحشة في لسانك وشفتيك أن تتكلم بالمكر بلاش لسانك تعوج أبدا بلاش شفتيك تقول كلمة فيها مكر فيها كذب ليعرض عن الشر تفادى الشر اهرب منه المكان ده بلاش منه الشخص ده بلاش منه الموقف ده بلاش منه اعرض عن الشر ويصنع الخير اعمل دايما خير ليطلب السلام ويجد في إثره يعني دور على السلام واتعب عشان تلاقيه في واحد يقول لك انا انا مسالم بس مش عاوز يتعب لا السلام يا جماعة دايما يحتاج جدية تجد في أسره يعني تسعى وتتعب عشان توصل له السلام مع مراتك السلام مع زمايلك السلام مع جيرانك السلام مع نفسك يحتاج إلى جهاد ما تقولش أنا مسالم ومش عاوز مشاكل وأنت مش عاوز تتعب ما ينفعش لازم تجد في أسره ده الكلام ده تقوله صدقوني لأي صديق غير مسيحي تقول له عندنا آية جميلة بتقول إيه من أراد أن يحب الحياة ويرى أياما صالحة فليكفف لسانه عن الشر وأن يتكلم وشفتيه أن تتكلم بالمكر ليعرض عن الشر ويصنع الخير ليطلب السلام ويجد في إسره كلام حلو كلام على مستوى البشرية كلها لأن بقية الكلام بقى إيه لأن عيني الرب على الأبرار يعني في جزاء حلو من السماء للي بيفكر بالطريقة دي اللي بيدور على السلام اللي بيدور على الصلح اللي بيتعب من أجل السلام اللي بيدور على الخير وتفادى الشر عيني الرب على الأبرار عينين ربنا عليه خلي عندك الإيمان ده وانت بتعمل خير عينين ربنا مركزة عليك وانت بتعمل سلام ربنا فرحان بيك وراضي عنك عينيه عليك دي كبيرة قوي مين في الدنيا يستاهل ان ربنا عينيه تبقى عليه تحرسك من أي حاجة في الدنيا عيني الرب على الأبرار وأذنيه إلى طلبتهم أنت لما تعمل خير وتعمل سلام وده يبقى عنوان حياتك قول اللي أنت عاوزه ربنا فاتح ودانه أذني الرب إلى طلبتك ليه؟ لأنك بتحب الخير وبتحب السلام وتهرب من الشر وتتفادى الشر يا بختك طلبتك مقبولة تهز السماء ولكن وجه الرب ضد فاعل الشر ربنا وجهه ضد فاعل الشر يعني ايه مشورة الاشرار لا تنجح تبقى انت ماشي في سكتك وظابطها وحاسبها كويس وما تمشيش ما تمشيش ليه اصل وجه الرب ضد فاعل الشر انت ماشي غلط وربنا وشه مش راضي عنك عينه مش عليك ودانه مش لطلبتك لأنك تركت الخير والسلام ومشيت في الشر فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير آية جميلة أوي يا ريت نحفظها من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير يعني لو حياتك كلها خير وكلها سلام ومش عاوز تغلط أبدا مين يقدر عليك ولا حد صدق لا شياطين ولا بشر يقدروا عليك كل حاجة هتبقى من إيد ربنا وهيبقى فيها بركة وهيبقى فيها سلام وحتى التجربة تعدي عليك وتقبلها الفرح وتعدي السلام من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير متمثلين بالخير يعني مشغولين بالخير يعني حياتكم كلها واقفة عند كلمتين الخير والسلام عاوز تعمل خير مع كل الناس وعاوز تسالم وتصنع سلام مع كل الناس مين يقدر عليك في الحالة دي ولا الشياطين يقدروا عليك ولكن إن تألمتم من أجل البر فتباكم لألا واحد يظن أن كلمة من يؤذيكم معناها مش هيحصل ألام لا ما يقصدش كده مش هيحصل خسارة يعني مش هتضيع مش هتروح جهنم طلبتك هتستجاب محدش هيروح من ولادك ومن بيتك الحاجات اللي انت خايف عليها حاجات روحية مش هتروح منك ادي الأذية لكن الألم لا وماله الألم ده مش أذية ولا حاجة ده الألم ده له بركات كتير فربنا ما يحشوش عنك فيقول من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير ولكن إن تألمتم من أجل البر فطوباكم يا بختك لو تألمت من أجل البر يا بختك عشان كنت صادق حصلت لك مشاكل كل الناس هتستغلطك بس صدقني ربنا هيقول لك طوباك وطوباك من ربنا دي لما العالم كله يسقف لك مش زي طوباك لما تسمعها من ربنا لما ربنا يقول لك نعما أيها العبد الصالح لو العالم كله هتف لك وهتف باسمك مش زي ان ربنا له المجد نفسه يقول لك نعما يعني عفارب عليك يعني انا مبسوط منك انت ألمتم من اجل البر فطوباكم احنا بنخاف نخسر بسبب البر مع ان الكتاب بيوعدنا بالعكس طوبى للمطرودين من اجل البر لهم ملكوت السماوات البر ده اشكال والوان يمكن تتألم عشان ما تقعش في خطية بتمنع نفسك من خطية فبتتألم وماله انت ألمت من أجل البر فطوباك يمكن غصبت على نفسك ومنعت نفسك من حاجة بتحبها عشان ربنا حلو انت ألمت من أجل البر فطوباك يمكن دست على كرامتك ووطيت راسك زيادة عشان تصالح واحد عدوك من أجل البر طوباك انت ألمت من أجل البر فطوباك طوباك دي هتحسها على الأرض وهتاخدها في السماء أكتر وأكتر هتدوق طعمها على الأرض شوية سلام وبركة لكن مش ممكن هتعرف جمالها في السماء غير لما تدخل السماء وأما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا خوف مين خوف الجماعة التانيين فاعل الشر خوف الجماعة بتوع الدنيا الدنيا فيها خوف كل اللي بيعمل الشر عنده خوف مفيش واحد من فاعل الشر بتلاقي عنده سلام حقيقي مش موجود كله عنده خوف هذا الخوف اللي يزداد بزيادة الشر الكتاب بيقول لك خوفهم أنتم لا تخافوا الخوف بتاعهم ده ما يجيش جنبكم ليه كل ما انت عايش في امان وفي سلام وماشي بضمير صالح هتخاف ليه ربنا اللي بيحميك مش البشر كان ربنا اللي بيحميك ما تخافش يبقى كل اللي هيحصل من ايده اقع في يد الله ولا اقع في يد انسان والاتكال على الرب خير من الاتكال على الرؤساء اما خوفهم فلا تخافوه ولا تضطربوا نفس الكلام اللي قاله يسوع هو بيودع تلاميذه سلامي أنا أترك لكم سلامي أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا لا تضطرب قلوبكم اضطراب القلب يعني القلب الآن في هلع بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بودع الخوف أنا هختم بالآية قدسوا الرب الإله في قلوبكم يعني ايه الآية دي يعني ايه قدسوا الرب الإله الله قدوس طب احنا بنقول له ليتقدس اسمك يعني ايه ليتقدس اسمك يعني ليكن اسمك مقدسا يعني نادي على ربنا وقول له انت يا رب قدوس كلمة اجيوز دي يعني قدوس اللي بيقولوها الملائكة على طول يلا نشاركهم فلما قلبك يفضل يزن دايما بكلمة أشكرك يا رب أنت قدوس قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت أنت بتعمل إيه كده تقدس الرب الإله في قلبك اللي هي الصلوات المستمرة قلبك ده لما تعلمه كل دقة يقولها يقول معاها قدوس يقول معاها يا رب ارحم يقول معاها أشكرك يا رب أنت تقدس الرب الإله في قلبك ده تدريب حلو ومناسب جدا لأيام الصوم انك تعود لسانك ومخك وقلبك شوية شوية انه يكرر بإلحاح جواك من غير ما حد يحس اشكرك يا رب انت اله قدوس وباركك يا رب ليك البركة ليك المجد ارحمني يا رب هو ده اسمه قدسوا الرب الاله في قلوبكم القلب ينضف ويتنقى كل ما اسم ربنا اتكرر جواك وعشان كده دي سموها صلاة القلب أو الصلاة السهمية أو الصلاة الدايمة أو صلاة يسوع كلها أسماء حاجة واحدة صلاة القلب يعني إيه؟ تبتدي الأول لسانك يقولها يقولها يقولها لغاية ما من كتر ما بيقولها تبتدي تدق جواك فتبتدي من غير ما تقولها بلسانك كأنها ابتدت تشتغل لوحدها لأن اسم ربنا عمال يتكرر جواك ولما اسم ربنا يتكرر جواك يعطي قداسة لمخك وقداسة لقلبك قداسة لمشاعرك وتدخل في طوبى لأنقياء القلب لأنهم يعاينون الله وتدوق حاجات حلوة قوي قدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداع وخوف ما هو انت لما هتقدس الرب الإله وتفضل تنادي ربنا يسوع طول اليوم والليل والنهار وتبقى قريب منه وحياتك كلها خير وسلام الناس هتلاحظ عليك انك مختلف فهيجوا يسألوك هيسألوك عن ايه سؤال واحد هو عنوانه هنا حط بطرس معلمنا بطرس ما هو سبب الرجاء عندك سبب الرجاء يعني ايه ما هو كل واحد فينا حاطط رجاءه في حاجة اللي حاطط في الفلوس واللي حاطط في المركز واللي حاطط في الغنى وال... وكل اللي حاطين اسباب رجائهم في الحاجات دي مهمومين الانسان المسيحي اللي هيبقى عنده سلام وفرحان لان رجائه في المسيح وفي الصلاة وفي الخير وفي السلام هيبقى مختلف فييجوا يسألوه انت عندك كام في البنك طب انت مش متضايق ليه انت ما عندكش حاجة طب انت مركزك ايه ده ولا حاجة طب امال مبسوط بايه طب انت صحتك شكلها ايه برضه متلخبطه طب امال ايه اللي بستك ما هو سبب الرجاء الذي فيك انت يا جدع انت راس مالك ايه عشان تبقى مبسوط كده عشان تبقى بتحب الحياة وترى اياما صالحة يسألونكم عن سبب الرجاء عارفين احنا ليه النهاردة مش بنبشر كويس عشان ما حدش بيجي يسألنا عن سبب الرجاء وليه ما حدش بيجي يسألنا عن سبب الرجاء لان ما حدش فينا له رجاء تاني مختلف عن رجاء اللي في العالم ما كلنا بنفكر زيهم رجعنا ما بين فلوس ما بين مراكز ما بين اطماع ما بين شهوات ما بين حاجات خايبة كلها لكن لو عشنا كما يليق بالكتاب رجعنا في المسيح له المجد وفي اسم ربنا وفي عمل الخير وفي وعود الله وفي أبدية مستنيانا يسألوننا عن سبب الرجاء يلاحظوا الفرق على طول ساعات هنكون مستعدين دايما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم فنجاوبه احنا مش بنتسأل لأن مفيش رجاء واضح في حياتنا ولما بنتسأل للأسف بنخاف نجاوب لا الكتاب بيقول خليكم مستعدين وجاوبوا لازم نجاوب لكن نجاوب بإيه بوداعة وخوف يعني ما تجاوبش كأنك انت وصلت السماء وقاعد رجل على رجل وبتشرح للناس الطريق الروحي لا جاوب بوداعة يعني قول انا لسه مبتدئ انا بحاول في الطريق الروحي انا لسه في اخطاء كتيرة خليك وديع لان الاجابة الوديعة تشد الناس اكتر لما يحس انك على قد الرجاء اللي فيك لسه كمان قدامك سكة طويلة تترقى فيها اكتر واكتر يقولوا ده سكته حلوة قوي ان كان هو على كده احنا مش واصلين له وهو وديع وبيقول ده انا لسه قدامي كتير نجاوب بوداعة لان الوداعة تأثر الناس طوبى الودعاء لانهم يرثون الارض تكسب الناس لما تبقى وديع وتجيبهم بخوف يعني ايه يعني تختار الاجابة اللي فيها حكمة وفيها خوف الله ما يكونش كلام خالي من خوف الله وداع وخوف يعني انت عايش في وداع وخوف فكلامك باين عليه الوداع والخوف مفيش استهتار بكلام ربنا مفيش استهزاء بسيرة الروحيات في خوف في كلامك في وداعه يا ريت نتعلم الحتة دي ان يكون عندنا سبب رجاء حقيقي عشان لما نتسأل نبقى مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بودع الخوف نختار آية من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير ناخد آية صغيرة نقولها مع بعض فمن يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير كمان مرة من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير آخر مرة من يؤذيكم إن كنتم متمثلين بالخير آه كل